خلوني أبقى تعبير كده استهواني الأسبوع ده فقلت أفكر فيه معاكم بولس وهو بيكلم ولاده بولس كان مسجون في روما وبيكلم عياله بتوع فيليب بولس بقى كان بيلف العالم كله وفي كل حتة له ولاده فقال ضمن ما قال قال كلمة يا سروري وإكليلي هقرأ لكم الآية الأول إذا يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء بصوا النص الأول على قد ما الآية بسيطة My beloved and longed for longed for يعني مشتاق لكم قوي وحشني يعني بولس بيقولها من قلبه انتوا وحشني My joy My crown to stand fast in the Lord beloved تاني مرة تاني أحبائي أنا مش هركز على كلمة أحبائي هركز على الثلاث كلمات دول مشتاق لكم انتوا سروري انتوا إكليلي لأنه نفسي أتخيل كل واحد فيكم في يوم من الأيام بيبقى الكلام ده على الفئة اللي بيخدمها تصور واحد بيخدم بعد عشر سنين يقول هم دول سعادتي هم دول راس مالي هم دول كنزي هم دول إكليلي في السماء هم دول اللي بيوحشوني أكتر من أي حد كل واحد على قد ما هيخدم عياله من قلبه على قد ما الروح القدس هيربطهم الكلام ده ما يتقالش من أب لعياله إزاي بولس البتول اللي ما عندوش عيال بالجسد حاسس بكل المشاعر دي ومشاعر صادقة جدا وطالعة من سجنه اللي مش ما بيعرفش يبالغ وبيكرر مع انه مش عادته انه يكرر احبائي اكتر من مره أول كلمة عاوز أقولها لكم أنت بتبص للمخدومين إزاي عشان تتنقل النقلة الكبيرة قوي تبقى زي بولس أنت النهاردة واقف فين كيف تتعامل مع مخدوميك باصص للناس دي إزاي أقول لكم كام بصة غلط ساعات تبص لهم على أنهم ناس متعبين دول ناس متعبين كل طول ما أنت كخادم باصص لمخدوميك تحت العنوان ده لسه صعب لسه بدري عليك قوي لأن هم مين قال إن بتوع فيليبي ما كانوش متعبين في يوم من الأيام بس بولس بيقول لهم أنتوا فرحتي أنتوا سعادتي أنتوا إكليلي ممكن تكون باصص لمخدومينك إن دول مختلفين مش لازم متعبين بس في فجوة ضخمة في cultural gap كبيرة قوي برضه ده يعطلك ككارز ممكن تبقى باصص بس إنه ده target تحققه بعضكم بيبص كده عاوز أرجع لأبونا أقول له كسبت جهزت ناس للمعمودية عملت record فتحت كنيسة شغلنا الحضانة مشينا الملجأ record إنجاز ولا واحدة من دول هي حلاوة الكرازة حلاوة الخدمة إنك تبقى بتحب الناس مش فارق معاك في مصر هيسقفوا لك ولا لأ مش فارق معاك كام نفس بالعدد مش فارق معاك تعبوك قد إيه انما انت زي عارف زي الام اللي بتتفرج على ابنها اللي طلع عينها لغايه ما اتخرج وهي وهو بياخد كده يعني الشهاده بتاعه التخرج بتبقى بتبكي من الفرح هو ده قلب الخادم الكارز اللي بالنسبه له عياله دول او مخدوميه هم سر سعادته او فرحته اول تعبير هركز عليه المشتاق اليهم المشتاق اليهم نفسي حبايبي ان احنا نوصل في يوم من الايام ان احنا يوحشونا اللي بنخدمه ويوحشونا قوي ويوحشونا اكتر من الناس العاديين اللي بالنسبه لنا خلاص العلاقات الانسانيه الطبيعيه لان الروح القدس يجعل من العلاقات مش علاقات الدم اقوى من علاقات الدم يعني مره حد بيقول لي امنا في الدير فيها امومه اكتر من اي ام قلت له ده العادي ده الطبيعي الروح القدس يعمل كده ممكن ابونا يبقى فيه ابوه اكتر من اي اب ممكن انت كخادم تحب الناس اللي بتخدمهم لدرجه ما كانوش شافوها لا في ابوهم ولا امهم ولا ال ال ال الناس اللي حواليهم تبقى وحش وحشينك بجد مرة تاني بولس يقول إلى القديسين في كلوسي والإخوة المؤمنين في المسيح نعمة لكم وسلام من الله أبينا الرب يسوع المسيح إزاي بولس كان بيبص على الناس دي إنها قديسين ما في رسالة من دول إلا ولمح لأخطاء إذا ما تفتكروش إنه لما بيقول قديسين إن دول طالع لهم أجنحة ولا بيعملوا معجزات دول عهاد زينا مؤاخذة يعني فيهم العبر وفيهم الذنوب وفيهم اللخبطة وأغلب الرسائل بيقول لهم بلاش ده وبلاش ده إنما هو عارف يبص إن دول قديسين برضه قديسين بالروح القدس قديسين لأنهم ربنا اختارهم يعرفوه فبيتعامل في أغلب رسائله بكلمة القديسين مرة تانية عشان تشوفوا العلاقة اللي بتربط الكارز بولاده يقول أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح هنا خطبتكم يعني أم العروسة فهموها كده بولس عامل زي أم العروسة مفيش حد بيحب العروسة زي أمها في اللحظة دي عاوزة تجملها عاوزة تقدمها للعريس تفتخر بيها فهو إيه جاب منين المشاعر دي انه عاوز كل النفوس يقدمها كده شيك لربنا ويبقى فرحان بيه بالنفوس دي مرة تاني لما ابتدوا في كورنثوس بالذات أحد البلاد اللي كرس فيها يختاروا لنفسهم ناس تاني تعلمهم غير بولس وناس كان تعليمها مش مظبوط فيها فلسفة وفيها لخبطة كان صعبان عليه جدا مش صعبان عليه عشان قولة دول بتوعي الموضوع مش ايجو الموضوع مش بت... مش قولة دي ارضي بقى ومحدش يدخلها الموضوع مش كده خالص الموضوع انه كان حاسس بأبوة ودول عياله بيضحك عليهم فمش مش قادر فالرسالة دي اللي احنا كنا درسناها لو تفتكروا اظن كورنثوس الاولى اه درسناها مع بعض كان قلبه بيتقطع لأن قال لهم لو كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون أنا ولدتكم في قيودي ولدتكم بكل ما تحمله الكلمة تعب الولادة وتعب الحمل وتعب الرباية في الأول فده إحساسه مع إنه راجل لكن هو حاسس بالمعاني دي كلها فلما يلاقي بيضحك عليهم من شوية ناس كلام في فارغ كان صعبان عليه قوي برضه المشتاق إليهم تقدروا تلاقوها في تسالونيك الأولى اتنين لما بولس يقول كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها شوفوا المعاني الغريبة دي ده الراجل ده ما اتجوزش انما حتى الشعور ده ان ام شايله ابنها لازقاه في جسمها وبيرضع وينام على صدرها هذا الشعور اللي كله دفء وكله طولة بال وكله حنية وتبقى وفي أبيوز من الطفل للأم إنما هو حاسس بده كله وفرحان بيه قال إحنا كنا زي المرضعة لأولادها يا ترى إمتى هنوصل للمشاعر دي في علاقتنا باللي بنخدمه تقدر تحبهم إلى هذه الدرجة يمكن مرة حكيت لكم زمان لما كنت رحت كطبيب طلبوني كطبيب جلدية في بيت الأم تريزا اللي في الفجالة كان عندهم طفل بيموت وعنده مرض جلدي صعب فلا كان ده البيت التاني اللي في المقطم هم عندهم بيتين واحد في الفجالة وواحد في المقطم أنا شفت منظر عمري ما هنساه لأن هما ما بيدخلوش أي حد في الحتة الخاصة بتاعتهم يعني لكن الولد ده كان هيدروكيفالس كان بيموت كده كده لأنه مولود بحاجات غلط وأنا لقيت الرهبات الأمهات اللي لابسين أبيض دول منورين كده محاوطين السرير وأغلبهم بيعيطوا دموع في عينيهم وبيصلوا بحرارة الطفل عبارة عن أسبوع عمره أسبوع حبوه إمتى ده السؤال اللي شغلني لا انتوا ولدتوه هو اترمى في الشارع جابوه من الشارع يعني امه خلفته لقيته هيموت سابته خدوه وحبوه في الكام يوم دول بقوا مرتبطين بيه جدا وبيصلوا له بحراره هم مش زعلانين انه يروح للمسيح لانه متعذب بس انا بقيت باصص لهم انتوا جبتوا الحب ده منين لحقتوا تحبوه امتى لا حبلتوا بيه ولا ولدتوه ولا خلفتوه ولا مطالبين بيه امه رمته انتوا جبتوا ده ازاي ازاي عندكم القلب ده الناس دي هي دي الكارزين بجد المشتاق اليهم في مشاعر شوق في دفء في حب بجد ملوش علاقة بقى هتاخد منه حاجة ده ده يمشي ومشي بعدها بساعات طبعا لكن الحب ملوش حدود في الحتة دي مرة تاني يقول في التسالونيك الأولى تعبيرات بولس بقى الدافية دي لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب الآن نعيش إن ثبتتم في الرب يعني ما فيش أي طعم للحياة لو أنتوا هتسيبوا ربنا فيش أي قيمة للعمر لو أنتوا هتبعدوا عن ربنا لكن لما تثبتوا في ربنا احنا بنشم النفس احنا بنحس بطعم الحياة مرة تاني يقول ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا بل كأولادي الأحبة أنذركم بعد ما أرس في الكلام قال ما تزعلوش مني أنا بحبكم بجد فلما بنذركم لأني أب بحبكم تاني كلمة يا سروري يعني ايه الخادم يبقى موضوع سروره هو مخدومه فرحته مش فلوسه ولا شكله ولا عياله بالجسد ولا جوازه ولا ولا انجازاته خلي بالكم انا مش بتكلم في ريكوردز انا بتكلم في بني ادمين يا سروري فمرة تانية يقول بولس الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة أفرح في آلامي اللي مصبر بولس في السجن واللي مصبره وقت الجلد واللي مصبره وقت الإهانة واللي مصبره هو بيترجم اللي بيحبهم حبيتهم لدرجة إيه عشان تتصبر على ده كله كل نفس بيكسبها للمسيح مفرحة من السياء وجعه من السياء الموت إلى هذه الدرجة لأنه فرحان بيهم أو أنه عرفوا ربنا العمر دلوقتي رخيص ملوش لازمة مرة تاني لما شد قوي في كورنثوس التانية لو انتم ذاكرين كورنثوس قرص قوي في الكلام وزعق فيهم لأن هم ابتدوا إيه يمشوا غلط في حاجات كتير قال هقول لكم إيه بس إن كنت أحزنكم أنا من هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته ده أسلوب أدبي راقي جدا في الحوار يعني إيه يعني أقول لكم إيه أنا وجعتكم بالكلام بس محدش يفرحني غير اللي زعلته لأنه من كتر ما بحبكم بزعلكم بس انتوا الوحيدين اللي تقدروا تفرحوني يعني ايه لما تتعدلوا يعني لما زي اي اب بيقول كده لاولاده انا شديت عليك انا زعلتك بس هقول لك ايه ما انا فرحتي وزعلي انت تطلعني سبع سماء وتنزلني سبع ارض ما انت بالنسبه لي كل حاجه فهنا يا سروري مجرد تتوبه ده بالنسبه لي هو سر السعاده مرة تاني في فيليبي أربعة لما بعتوا له هدايا على السجن قال تعبير جميل قال فرحت بالرب جدا طب ده ملوش في العيش والحلاوة خالص ملوش في الكلام ده ووزع على فكرة الخير اللي جاله السجن وزعه كله مش فارق معاه بس مجرد لما حس ان عياله بعتين له من بلد بعيدة شوية خير على السجن اللي هو فيه يعني عياله فاكرين وعياله دول فقراء على فكرة بتوع فيليبي كانوا فقراء ومضطهدين لكن عشان يكلفوا خاطرهم ويحوشوا ويحطوا الحاجة ويصفروها ويبعتوها لغاية السجن قال بس مش عاوز يقول انا فرحت بربنا قوي لما جات لي الحاجات دي لانه انتوا بالنسبه لي في نفس الاصحاح اللي قال يا سروري واكليلي قال يبقى احنا بنحب بعض زي بعض يبقى انا زي ما بحبكم بتحبوني يعني آه فرح القديس يوحنا اللي قال الواحد يعتبر بولس بس صاحب الحته دي يكون رومانتيكي شويه لا القديس يوحنا بنفس الروح يقول فرحت جدا وهو بيكلم ست كبيره وهو كبير قوي على فكرة 100 سنة ساعتها لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب يعني تصوروا واحد مربي واحدة تصوروا معايا كده لأن أنا حضرتها في كهنة كبار في السن يكون عمدها وعمة بنتها فاهمين إزاي و... فبيقول أنا لما شفت أولادك فرحت جدا لأن دي بنته فبقت التانية دي حفيدته واخدين بالكم فبيقول لها فرحت قوي لما شفت من ولادك ماشيين صح طب ايه اللي يفرحك يا يوحنا العجوز قال ما فيش حاجة تفرحني غير العيال اللي بتحب ربنا دي فيبقى يا سروري إذا كنت بتخدم ربنا ما فيش حاجة هتفرحك في الدنيا إلا توبة وإيمان الناس اللي بتخدمه مرة تاني يقول ليس لي فرح ده يوحنا برضو أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق يعني تصور واحد فيكم خدم في بلد وبعدين ما بقاش قادر يروح لهم ويسمع انجازات ان فلان اتعمد يسمع انجازات ان فلان اتكرس وبقى من اللي خدمهم ملهاش يعني مثيل في الفرحة بعد كده آه يا إكليلي آخر كلمة سائل مشتاق ليكم يا أحبائي يا سروري يا إكليلي معنى آخر يضاف إلى المعاني الجميلة اللي تربط كارز بمخدوميه انه باصص للمخدومين ان دول اكليله يعني ايه اكليله هو عارف انه لما يدخل على المسيح مجهز له اكليل هو فاهم كده اخيرا وضع لي اكليل البر بس الجواهر اللي في اكليله هم دول الجواهر اللي في اكليلك هي النفوس اللي تعبت فيها عشان تجيبها لربنا ده ده اللي هيجملك في اليوم الاخير ده راس مالك الحقيقي عيالك عيال جيرانك عيال بلد تانية المهم هم دول فلما بيقول لهم يا إكليلي يعني أنا مش هقدر أقف قدام ربنا من غيركم أنتوا اللي بتعملوا لي قيمة قدام ربنا أنتوا اللي هتخلوني ليا يعني سعر قدام ربنا لما يقول في الكتاب أها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله كان مرة أظن البابا شنودة قال عظة على الآية دي أنه يجي أبا أنطونيوس كده يقول للمسيح وهو داخل على السماء أنا والعيال اللي أنت اديتهم لي ووراه كذا مليون راهب مترهبنين على حسه فشوفوا بقى داخل يا إكليله ده يا إكليله اللي واخد كل دول في ديله مشوا على خطاه أنا والأولاد الذين أعطيتني كل واحد فيكم لما يبقى له عيال كده لربنا يبقى داخل على ربنا فرحان بيهم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن منعت ده زي منعنا الروح كان بيكلم بتوع روميا ما كانش راح لهم لغاية دلوقتي بعد كده راح لهم مسجون إنما كان بولس من النوع اللي ما يعنتش لما حاجة تقف خلاص يا رب اللي تشوف ما يقاوحش ما يخبطش راسه في الحيط مش دايما في الكرازة اللي انت مرتبه لازم يحصل لازم تتعلم كده في الكرازة فجأة في باب بيقفل حاضر ما ما تعنتش وما تغلس عادي الابواب كتير الشغل كتير فقال انا نفسي اجيلكم من بدريه بتوع روميا بس انا ممنوع لغايه دلوقتي ممنوع من الصرف كل ما احط plan هروح روما يبوظ فدي كانت حاله بولس لكن هو بيبص لهم ازاي بيقول نفسي اكسب فيكم ثمر انتوا كمان ليكون لي ثمر فيكم كما في سائر الامم عارفين بتوع ال business الكبار ساعات احس بولس ده دماغه business فظيع بجد لانه مش مستكفي انه ملا اوروبا وملا اسيا حاطط مراكز في كل حته كرازيه وبيلقط لكن ليه ما يكسبش في روما يعني طب يا اخي ما البشر هم البشر يعني لا بس روما تفرق اصل روما دي هتوصل للعالم كله كانت تحتل العالم فلازم تبقى هي اللي عليها الدور فرح لها طبعا ربنا ما حرموش بس انت ببصص لها ازاي ثمر ثمر الناس بتفكر تكسب فلوس هو بيفكر يكسب نفوس بالنسبة له دول بشر والبشر أغلى حاجة في الدنيا هو فاهم كويس قاعدة الله يريد إيه أن الجميع يخلصون فاهمها كويس وعايشها طول الوقت مرة تاني يقول لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين أصبر على أي حاجة طالما في حد هيعرف ربنا مختارين يعني اللي ربنا حاططهم في خطته يعرفوه تشوزن دول انت ما تعرفهمش على فكرة بس ربنا عارفهم بسابق علمه بس انت بتصبر على السفر وعلى البهدلة وعلى المأوحة وعلى ضعفك وعلى مرضك وعلى ظروفك وعلى السياسات وعلى اللغة وعلى كل العراقيل تصبر عليها لأجل المختارين ليه أصل دول إكليلك دول في الآخر رصيدك أنت الكسبان مش هما بس كسبانين السماء أنت كمان تقف قدام ربنا يبقى عليك قيمة لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي ألخص وأقول حين تحارب باليأس والإحباط وما أكثر حين تحارب بالفشل والتخبط ساعات يبقى في فترات حيرة وحيرة صعبة بالذات في خدمة الكرازة لكن أؤكد لكم أنها من أكثر الخدمات اللي فيها حيرة دايما فيها حوسة مش حيرة بس حين تحارب بتحديات داخلية ضعفاتك الشخصية أو علاقاتك بزمايلك يعني ال negative waves اللي داخل الفريق أيوة دي حرب بايخة حرب صعبة ان نكون مش عارفين نحب بعض او مش عارفين نتفاهم او حد يزعل او حد يقفش او حد يسيب او الكلام ده يوجع قوي طيب انت بتتحارب وكل حد هيشتغل الشغله دي لازم يتحارب او تحديات خارجيه في مشاكل مع البلد او الحكومه او الجيران او الظروف او او او العيله بتاعتك او حين تحارب بالضعف او التعب او الملل كل ده وارد أثناء رحلة الكرازة أه تذكر افتكر أقول كام جملة كده كل نفس تخلص بك هي جوهرة في إكليلك يستاهلوا التعب مش خسارة فيهم التعب كل نفس تخلص بك هي جوهرة في إكليلك فخلي بالك اللي بيحوش عشان يجيب ألماظة بنص مليون مثلا طيب انت مش خسارة تعب كذا سنة عشان نفس طبعا مش خسارة انك تسافر تقلب الدنيا كلها حتى لو هتطلع بنفس واحد فتذكر دي تنسيك كل التعب ان اي نفس غالية جدا عند ربنا تذكر لما تتعب من كل المتاعب دي ان كل نفس هتحب المسيح بسببك هي سر سعادتك الابدية كل نفس هتحب المسيح عن طريقك هي سر السعادة الدائمة هنا وفي الأبد إذا كنت أنت تعبان مش عارف تبقى سعيد دلوقتي السعادة بتاعت بكرة مرتبطة بالنفس مش مرتبطة بأي حاجة تاني كل نفس هتعرف الطريق عن طريقك هي رصيد لأبديتك كل نفس هتعرف طريق ربنا عن طريقك هي رصيدك للأبد لو افتكرت الحاجات دي هتقول مع بولس لكل اللي بتخدمهم يا سروري يا إكليلي يا مشتاق إليكم أيها الأحباء يقول اثبتوا في الرب لإلهنا كل مجد وكرامة